السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هنيئا لكم أن الله سبحانه وتعالى يسر لي ولكم في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الساعات أن نجتمع على مجلس لعل الله سبحانه وتعالى يذكرنا في ملأ خير منه ويستعملنا وإياكم استعمالا مقبولا ويبارك في هذه اللقاءات فهذه من الأعمال الصالحة التي لها شأن آخر كل المجالس الماضية كانت تكتبها الملائكة بطريقة ما وتعطينا أجورا ما ولكن هذا المجلس له خصوصية أخرى فلو شاهدت وأطلعك الله سبحانه وتعالى على الغيب ورأيت كيف كانت الملائكة تكتب أجور اللقاءات الماضية وأجر هذا اللقاء لعلمت فضل هذه الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمر غيبي وهذا علم يقيني لنا عندما أخبرنا وقال لنا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر ففي هذه الأيام التي نحن فيها وأن الله سبحانه وتعالى سددني وإياكم فيها أن الأجور تكتب بطريقة أخرى وأن العمل الصالح فيها له شأن آخر فأحمد الله سبحانه وتعالى أن سددنا وإياكم وأخرنا وإياكم حتى بلغنا مواسم الصلح معه فالنبي يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ومن جليل الأعمال الصالحة ومن الأعمال التي حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها القرآن في كلام لا يمحوه الماء أن الله سبحانه وتعالى حثنا وطلب منا أن نتذكر هذه العبادة لما قال سبحانه وتعالى لتكبروا الله على ما هداكم وهذه الآيات أتت في صورة الحج لما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ما العلة لتكبروا الله على ما هداكم وسبحان الله من العبادات الجميلة الرائعة هي عبادة التكبير التي بدأنا بها هذه الأيام مجرد ما الإنسان عرف أن المغرب المتعلق بالعشر بدأ إلا والتكبير ملأ كل الساحات والكل يكبر هكذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكبروا الله على ما هداكم نحن أمة التكبير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الأمر وهذه الرغبة التي حثنا عليها القرآن عمليا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد هي دي تكبيرات الهداية اللي من خلالها بيتذكر الإنسان ما كان عليه قبل الهداية ولذلك في مواسم الحج الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على أن يتذكروا هذه المعاني أن الله جل جلاله أخبرنا ورغبنا بأن نذكره ونستحضر الأيام الأول قبل أن يمن علينا بالهداية لما يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين والتكبير هو من ذكر الايه الله سبحانه وتعالى طيب هل أنا عارف بقى يعني ايه تكبير لأن العبادة دي هي من أكثر العبادات التي يعني تكون زينة هذه الأيام الكل بيقول الله أكبر الكل بيقول الله أكبر أكبر من إيه ويعني إيه التكبير عشان أنا لو فهمت كويس أوي الجملة دي هتملأ قلبي وهتخليني عايش شعور مختلف تماما تماما في حياتي هستحضر هستحضر روح الصراع مع الباطل بجدد الروح ديت بالتكبير وأكبر صراع هو مع الشيطان فالإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى بهذا التكبير فهنتكلم النهاردة عن هذا الأمر عن العج بالتكبير أي رفع الصوت بالتكبير وإن الإنسان يشوف يعني الله أكبر وهل لها معنى طبعا صعب إن احنا نتكلم عن كل ما يتعلق بهذه الكلمة هذه الكلمة التي اختارها الله لتكون صيحة المجاهد الله أكبر صيحة المجاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح خيبر فلما وجد ورأى بعض هؤلاء قال الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة الصحابة رضي الله عنهم وهم يفتحون حمص كانوا يكثرون من التكبير حتى تجد في كتب التراث وكتب السير يقولون فتحت بالتكبير فالله أكبر صيحة المجاهد الله أكبر فزع العابد الله أكبر نداء المصلي الله أكبر تنطفئ بها النار الله أكبر في صعود المرتفعات فمن التكبير إن الإنسان يستحضر عندما يكبر في على لسانه بهذه الأمور ينبغي أن يستحضر بقلبه معاني أعلى وأجل يغير بها الحياة لأن احنا سبحان الله بنخلص رمضان نكبر ثم في يوم الأضحى نكبر بمسافة أطول ننادي للصلاة بالتكبير المعاني ديت لازم أنا أنتبه إن في عقيدة بتتملي في قلبي عقيدة بتتملي في قلبي هي عقيدة التكبير إنه لا يكبر أحد مع الله سبحانه وتعالى المعنى ده أنا محتاج إن أنا أعيش معاه عشان أعلم وأفهم العبادة دي ليه أنا أظل ليه اختارها ربنا سبحانه وتعالى لو كان ثم شيء أفضل منها لاختارها الله سبحانه وتعالى أنها تكون شعار المسلمين في هذه الأوقات يعني ليه ربنا اختار في الأعياد الأولى الله أكبر الله أكبر دي ممكن تغير حياتك الكلمة التي في أعماق أعماق فطرتك هي لو دخلت قلبك هتلاقي الإخلاص عالي أوي أوي في حياتك كان صلى الله عليه وسلم عندما يسمعها في الصلاة يسمع النداء الله أكبر الله أكبر فيقولون كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه إيه إيه اللي حصل في قلبه إيه اللي حصل عشان صلى الله عليه وسلم يتفاعل هذا التفاعل كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه الله أكبر يا ترى أكبر من إيه عم تقول فلان أجمل فلان أغنى أغنى من إيه أجمل من إيه الله أكبر أكبر من إيه؟ معاني مفتوحة وكل واحد على حسب انفتاح قلبه وعلى حسب سعة القلب وتمدد القلب وإدراك القلب أنت قلبك هياخد قد إيه؟ في واحد غني تخيلوا كده إن في واحد غني قال إن كل واحد النهاردة هيجي معاه إناء أنا هملاله الإناء بتاعه ففي واحد دخل معاه يعني كوباية زي فنجان القهوة كده فهو داخل بيقول له ايه حط لي في الحاجه دي فبيديله بمقدار ما جاء به في واحد تاني معاه لا كوبايه كده زي كوبايه الشاي فيحط له فيها في واحد تالت لا معاه حاجه اكبر بكتير واحد معاه حاجه ت... واحد بقى جاي بجره واحد جاي باناء ضخم جدا واحد جاي باناء الله اكبر كالمحيط فهياخد قد ايه بقى هو قلبك الاناء انت جاي على حسب بقى القلب بتاعك في واحد داخل بشوكة بلاستيك كده بيقول له اديني هياخد قد ايه يا دوب حاجة بسيطة كده وبعدين في الآخر خالص ايه الكل بيتساقط فعلى حسب الحاجة اللي جوه قلبك فهو الله أكبر ده كل ده ده عطاء ده مطر نازل من السماء شوف انت هتاخد على قد ايه هتاخد حجم قد ايه كل واحد بقى على حد على قد ليه المعنى ده وده تمرين ممكن تعملوه مع أولادكم تقول لهم أنا هديكم أنا معايا مثلا شوكولاتة أنا معايا أي حاجة حلويات هديكم على حسب كل واحد هيجيب بإيه فيجي واحد يقول أنا مثلا أنا هاملة إيدي فوالدته تديله على قد إيه إيده كف كفه واحد تاني يجي يجي جري يروح معاه مثلا قماشة ويقول ويقول لوالدته حطي لي في الفوطة ديت فتحط له واحد تالت يجي مش عارف إيه كل واحد وبعدين في الاخر خالص تقول لهم ايه انتوا برضو كده عما تدخل الصلاه عما ترفع ايدك وتدعي ربنا على حسب القلب بتاعك على حسب القلب يكون فيه الفتوحات يكون فيه العطاءات فكل واحد على حسب بقى القلب بتاعه هو داخل ايه عشان هياخد ايه الله اكبر معاني مفتوحه يا ترى اكبر من ايه اكبر من المعاني اللي قالوها العلماء اكبر من اي مخلوق يعني ايه الجملة دي؟ الجملة دي كلنا ممكن نقولها بس قليل اللي ممكن يدوقها لأن في فرق بين إنك تحضر وفي فرق بين إنك تحضر إنك تحضر الدرس دي حاجة تانية دي عادي ممكن كلنا نحضر دروس لكن مين اللي هيحضر بقلبه؟ مين اللي هيحضر بعقله؟ مين اللي هيحضر بروحه؟ مين اللي هيسافر؟ ومين اللي هيعيش المعاني ديت ويسافر فوق ويتصل بالسماء؟ دي بقى مش أي حد دي محتاجة بقى إيه؟ رزاق فأنا النهاردة عم أجي أقول أكبر من أي مخلوق إحنا النهاردة كل واحد منا قاعد في بيته بيسمع الدرس ده تعالوا نشوف كده أنت بيتك بالنسبة لمصر بيتك بالنسبة للدولة بتاعتك يساوي إيه نقطة صح نقطة في وسط الدولة بتاعتك طيب إحنا النهاردة مصر دي بالنسبة لأفريقيا مش حاجة طيب أفريقيا بالنسبة للكرة الأرضية حاجة بسيطة خالص طب الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية آه ده موضوع كبير ده الشمس أكبر من الأرض ما يقرب من مليون وتلتمائة ألف مرة طيب المجموعة الشمسية ديت بالنسبة للمجرة مجرة الكبان ديت قد إيه؟ طيب المجرة بالنسبة للسماء الدنيا قد إيه؟ اللي فيها ما يقرب من 36 مليار سنة ضوئية طيب ناخد السماء الدنيا دي بقى ونبص على إيه؟ السماوات السبع طب السماوات السبع بالنسبة للكرسي ولا حاجة طب الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة يعني ايه حلقة ملقاة في فلاة عارفين مثلا الصحراء الغربية تلاقي كده خاتم مرمي في الصحراء ياخد مساحة قد ايه ثم العرش ثم الرحمن استوى على العرش عارف يعني ايه بقى كلمة انت مين هي أكبر أكبر من أي مخلوق فانت عما تيجي تقول الله اكبر الله اكبر قلبك بيسافر فوق فوق فوق بيعدي السماء الدنيا ويطلع فوق يطوف كانه يطوف حول العرش فانك تدرك يعني ايه الله كبير الكبير المتعال كبر قلبك كبر قلبك عشان يلتقط هذا المعنى ان الله اكبر ولذلك كان من اوائل ما طرق طرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وغرس في قلبه أن الله سبحانه وتعالى أرشده في بداية النزول نزول الآيات على قلبه صلى الله عليه وسلم في القرآن في سورة المدثر قال له إيه صلى الله عليه وسلم بماذا خاطبه الله سبحانه وتعالى قال وربك فكبر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وربك فكبر هل انت عايش المعنى ده هل انت مدرك الكلمة دي يبقى من المعاني الله أكبر أكبر من إيه من أي مخلوق طيب أكبر من إيه تاني أكبر من أي عظيم أكبر من أي مصلحة شغلك عنه كل ركعة فيها ست تكبيرات تقول الله أكبر تيجي ترفع إيدك في تكبيرة الإحرام وتقول الله أكبر وبعدين تيجي تركع بتقول إيه الله أكبر تيجي تسجد الله أكبر طب ليه بقى؟ يا جماعة في معنى لطيف جدا كأن السجود مش هيكون لي طعم إلا بالتكبير وإن السجود يتحصر بين تكبيرين عاوز تستمتع بيه آه لازم تكبر قبله وبعده ما هو مش هينفع تخش كده على السجود السجود بدون تكبير مش هتدوقه بدون الحضور لأن كل الذي تريده الله أكبر منه أنا بقى قلقان من سرطان قلقان من رياء قلقان مش عارف إيه الله أكبر من كل عظيم من كل مصلحة واخداك منه وأنت بتصلي تستحضر المعنى ده في ركوعك في سجودك عشان تركع لا أنت عاوز التكبير لازم لازم تكبر لازم تكبر عشان تستمتع لأن لو ما كبرتش كل حاجة في قلبك من الحاجات بتاعة الآخرة هتكون صغيرة وحاجات الدنيا هتكون كبيرة لازم تكبر الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من إيه كمان أكبر مني ومنك أكبر منك اللي بتقولها طب ما ده طبيعي لا أحيانا إحنا بنسرح أحيانا إحنا بننسى فنستحضر إن ربنا أكبر عشان تتكسر الأنا والعجب اللي في القلب عشان كده من أسماء الله المتكبر سبحانه وتعالى والجملة دي أحيانا البعض ما بيفهمهاش كويس أو ما بيتعاملش مع الاسم ده كويس يقول الله هو مش اسم المتكبر ده هو اسم الكبير المتعال ده ولكن المتكبر سبحانه ذي الجبروت والكبرياء هذه الصفة صفة الكبرياء ديت مش حاجة يعني احنا كبشر إذا واحد وصفنا بيها فتكون صفة ذم فكيف تكون صفة مدح؟ اه لان هو ايه اصلا فلسفه الكبر ايه فلسفه اصلا الكبر والمتكبر يقول لك فلان ده متكبر يعني ايه المتكبر او الانسان اللي عنده كبر اي الذي لا ينقاد لاحد يقول لك فلان ده محمد ده ولا احمد ولا مي ولا شيماء متكبره ليه متكبره هي ما ما ما لا تنقاد لحد ما تسمعش غيرها هي شايفه نفسها وبس اليس كذلك طيب إذا أنا ينبغي إن أنا يكون عندي قدر من السماع للغير وأقبل الحق من غيري ليه؟ لأن أنا لم أحيط بالحق كله ولكن الله سبحانه وتعالى ينقاد لمن؟ هو القهار الذي قهر كل من سواه هو الواحد الأحد الفرد الصمد فهو ينقاد لمن؟ من الذي معه الحق المطلق حتى ينقاد له فلم يكن لأحد فلذلك هو الكبرياء رداء فهمنا المعنى فالمعنى ده مهم جدا نستوعبه عشان نستمتع بيه عشان لما تيجي كده وانتوا بتقرأوا في الجاسية تقولوا وله الكبرياء وتقول كده كلمة الكبرياء دي تحس انك معظم ربك مستمتع ان ربك هو اللي الكبرياء الذي لا ينقاد لأحد وسبحان الله ان ربنا يقول لنا انا انا الكبير ويصف نفسه بالكبرياء بهذه الصفة والله دي كانت رحمة بينا يعني ايه رحمة بينا؟ يعني ايه دي رحمة بيك؟ هقول لك انت النهارده ماشي على الطريق لقيت ان في حادث وفي واحد بينزف من الدم ربنا يعافينا ويشفي جميع مرضى المسلمين وراح واحد نازل من عربيه وراح مقبل كده عليه فانت بتقول له وسع وسع معلش معلش ممنوع ممنوع استنوا احنا الاسعاف فراح قايل لك ايه؟ انا استاذ رئيس قسم الجراحه في جامعه عين شمس التعريف ده كان رحمه بك ولا لم ي... ولا تعالي عليك؟ هو يريد أن يطمئنك يريد أن يطمئنك يريد أن يرحمك عشان ما تضيعش وقت يريد أن يسعف هذا الإنسان الذي يهمك صح فالله طمأننا لما قال أنا الكبير طمأننا يقول لك أنا اللي هرحمك ما ينفعش تتوه أنت تايه ليه أنت تايه ليه أنت دايخ ليه أنت بتدور على مين مين اللي هينجز لك فالمعنى ده لما بتفهمه بتقول والله فعلا رحمنا الله لما أخبرنا أنه هو أن له الكبرياء وأنه الأكبر لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق لأنك الله أحلام مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق لأنك الله قلبي كله أمل آه والله لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق هذه أزاهير حقلي منذ أن عرفت جلال وصفك روى حسنها العبق لأنك الله أنوار الرضا أبل النور درب وأيام ومفترق لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق لأنك الله أبقى مورقا أبدا كم نبتة خانها في عمرها الورق لأنك الله لا صحراء تسحقني أمضي وفوق ظلالي يمطر الودق لأنك الله لن تهتز أوردتي لأنك الله أشباح الرؤى مزق لأنك الله لن أختار لي ملكا أنت الكبير العظيم الذي في ملكه أثق فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أخبرنا أنه الكبير أخبرنا أن له الكبرياء قدر علينا أن نقول الله أكبر الله أكبر في هذه الأيام الله أكبر من كل مخلوق الله أكبر مني الله أكبر من أي مصلحة نعني عنه من أي عظيم يشغلني عنه الله أكبر من أي تصور عن الله مهما تعلمت عن ربنا أنت لسه محتاج تعرف تاني وتالت ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه لا أحصي ثناء عليك عارف كده واحد يقول إيه أنا عجزت خلاص لا أحصي ثناء عليك الله أكبر من أي خاطر فكل ما يأتي في بالك فالأمر خلاف ذلك وأعلى من ذلك الله أكبر من أي ظالم من أي معتدي من أي إنسان مجرم بيؤذيني من شياطين إنس من شياطين جن هذه الجملة بتملأ قلبك يعني واحد يقولك أنا معمول لي مش عارف إيه وفي حد بيأذيني هو أكبر ولا الله أكبر ها أعوذ بالله الله أكبر طيب هي مالية قلبك ضايقها بقلبك الله أكبر من أي ظالم الله أكبر من كل إنس وجن يريدون أن يعني يسببوا لك ضيق هذا الكلام ينزل على قلبك السكينة تترى الله أكبر من كل كرب من كل هم من كده ما تقولش يا رب عندي كرب كبير ولكن قول يا كرب أنا أعبد الكبير المعنى ده مهم إنك تكون مستحضره دايما واحد تيجي تقول له ادعي ربنا يقول لك يا شيخ أنا طب وإيه تاني يا لأن هو مش في قلبك هو الكبير عشان كده أمال تقول لي إيه تاني وإيه تالت وإيه رابع سليمان عليه السلام خد ملك لا ينبغي لأحد أن يأخذ مثله بإيه؟ بدعوة بكلمة سبحان الله فالمعنى ده الواحد لابد إنه ياخد باله لأن يا جماعة إحنا لو عشنا المعاني دي والله هنكون في وادي تاني خالص واحد رخصته اتسحبت على الطريق في الرادار فبيقول اللي جنبه اطمن اطمن أنا قريبي ظابط آه فلان في المرور فعشان كده ما انشغلش بسحب الرخصة صح؟ طيب لو كان بقى قريبه ده أركان حرب أوه لا ده موضوع كبير خالص ده ممكن يعني يزعل اللي خد الرخصة طب لو كان قريبه الوزير طب لو كان قريبه الملك مش هيعرف يجيبها طيب لو كنت أنت قريب من الكبير سبحانه وتعالى من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله الكبير فماذا وجد المعنى ده مهم يا جماعة نحن نبقى مدركين الله أكبر الكلمة دي كلمة كلمة مهمة قوي إن احنا نعيشها الله أكبر دي كلمة النصر لتكبروا الله على ما هداكم في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده مش في ملايين من نفس السن سن حضرتك وحضرتك بعيد جدا عن ربنا وبيعملوا حاجات لا يحبها الله سبحانه وتعالى ما الذي أتى بك من وسط هذا الكم المليء بالشهوات والمواقع الغلط والحاجات الوحشة جدا مين اللي جابك؟ الكبير هو الذي قرر وأخذ بقلبك إلى مثل هذه اللقاءات عشان كده تقول الله أكبر وتكبروا الله على ما هداكم يعني ايه تكبر الله على ما هداك؟ إن كل الأسباب اللي حواليك إنك تقع وإن يجيبك لا ده قرار الكبير ده أمر الكبير كده سبحان الله الله جل جلاله لما ذكر لنا في سورة الشمس تقدير الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى لقوم ثمود فقال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وبعدين ولا يخاف عقباها يعني ولا يخاف عقباها رد الفعل يقول لك يا انت زعلت فلان خلي بالك بقى ده بقى بي ربنا يستر الله سبحانه وتعالى دمدم عليهم ولا يخاف عقباها مفيش يعني لانك ما تقدرش لا يعقب على حكمه النهارده ربنا سبحانه وتعالى لما ياتي بقلبك ان تبقى مدرك ان دي كلمه نصر ان ربنا يسر لك انك تنتصر على شهواتك وعلى نفسك الاماره بالسوء وياتي بك بمثل هذه الايه المجالس فتدرك يعني الله اكبر سبحان الله هذه الكلمه دائما تظبط ليك الزوايا في قلبك يعني طول ما انت سرحان والدنيا وحاجه تكبر اول ما تيجي تقول الله اكبر ترجع تاني لقلبك الله اكبر كلمه بتطرد كل شيء مش حلو في قلبك كلمه عامله زي بصوا يا جماعه الله اكبر ديت للي بيعيشوها عامله زي عارفين لوحه الكهرباء اما تيجي تدخل البيت اما تيجي حضراتكم تخشوا البيت عندكم بتلاقوا كده في لوحه كهرباء اللوحه دي بتتحكم في كل الكهرباء اللي في البيت يعني ممكن في كده ايه بيسموها السكينه كده لو قفلتها تقفل الكهرباء عن البيت كله صح ولو فتحتها بتنور كل حاجه كلمه الله اكبر دي كلمه فصل كلمه بتشد الكبس عن الدنيا سكينه فصل الكهرباء هي دي برضه اما تيجي كده تقول الله اكبر الله اكبر بتفصلك خلاص بتاخدك في وادي تاني خالص بتطرد كل حاجه شغلاك عنه وهي كلمه سبحان الله برضه الواحد بيقولها في الفرح واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له ايه بيقول له يا رسول الله رجل ما ترك ذنب الا وارتكبه بيقول في واحد يا رسول الله ما فيش ذنب الا وعمله وما فيش ذنب الا وارتكبه سبحان الله فهل يغفر له فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له تفعل ال ال ال تؤمن بالله قال نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انك دلوقتي انت مسلم قال له نعم قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات قال نعم قال اذا يغفر لك ذنبك قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله ده انا عامل مصايب لو علمها الناس لبصقوا علي وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك راجل مشي من الصعق من الفرحه قاعد يقول ايه الله اكبر ما هو الراجل اللي معنى كلامه ده ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكلام قال له ايه يغفر ذنبه ويبدل الله سيئات حسنات يبدل الله سيئات حسنات فالراجل ما يستحضر بقى وكانه يعني بيستحضر يعني الزنا هيتقلب حسنات ان الخمر هتتقلب حسنات ان مش عارف الظلم فقعد عمال يفكر يفكر يفكر فمن ال من ال من, من الانبهار ومن الفرحه ده يقول الله اكبر الله اكبر وده انه ماشي حتى ابتعد عن رسول الله وهو يكبر فكلمه الله اكبر كلمه فرح حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه فكبر اصحاب النبي سبحان الله فايه الفتح اللي انت نفسك انك تصل ليه هو أكبر من الكبير سبحانه وتعالى أو يعجزه أبدا الله أكبر دي يا جماعة زي ما هي سكينة هي سكينة برضه بتذبح كل كبير وهم في قلبك مكبر حاجات كتير أيوة في قلبك مكبر الزوجة مكبر الزوج مكبر يا الزوج مكبر الأولاد أنا لو ماتوا أو لما مش عارف عملوا إيه أنا هضيع دي إن شاء الله أمهات كتير جدا لما تكون تعبانة ولا في المستشفى ولا آباء ولا حاجة ربنا يشفي الجميع يبقى كل اللي هي مشغوله بيه وقاعده ما تعيط وتقول انا والله العظيم مرعوبه على اولادي ليه؟ انا اصل باباهم تعبان وبتاع واحتمال يموت والكلام ده كله وانا حاسه ومش عارف ايه ليه؟ ايه اللي خايف؟ اصل العيال دي هياكلوا منين؟ ياه ده انت طيبه قوي او انت كنت فاكره زوجك وهو موجود هو اللي كان مسؤول عن عن رزق الاولاد دول والله انت مسكينه زوجك ده مرزوق وليس رازق فمات ايه المرزوق وبقي الرزاق سبحانه وتعالى زوجك ده كان هو السبب الذي يأتي الله سبحانه وتعالى برزق الأولاد من خلاله فذهب السبب وبقي المسبب سبحانه وتعالى المعنى ده مهم جدا نستشعره يعني اصلا انا انا مرعوبه جدا لو دخلت قبر ايه اللي هيحصل يا يا مسكينه يعني انت تظن بربك انه هيضيع اولادك لو دخلت قبرك يعني انت تظن ان الله سبحانه وتعالى سيجعل اولادك كان مكتوب لهم ان هم هياخدوا مثلا قدر معين من الارزاق وليكن مثلا نصف مليون دولار في 40 سنه يعيشوها يا عيني بموتك وبموت الوالد مش هياخدوا الحاجه دي انت مسكينه مسكينه والله انك تظني هذا خليكي زي ام موسى لما اخذت ابنها ولفته وحطته هو في بالفعل رمته في اليم ظاهرا وحقيقه رمته في رعايه الرب جل وعلا فانت كوني واثقه ان الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم يفر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه لا محالة إياك إنك تظن إن ابنك هيموت كان مفترض ليه حاجة ما خدهاش لأ المعنى ده مهم جدا إدراكه أصل برضه يا شيخ ناخد بالأسباب أنت بتموتي الأسباب اللي تاخديها الأسباب انقطع فإذا انقطعت الأسباب فكوني كمريم كوني كهاجر انتهى موضوع موضوع أنا مالي هو أنا المسؤول عنهم هو انا كنت مسؤول عن ارزاقهم هو انا اللي كنت مسؤول عن الكلام ده ابدا لا يا جماعه المعنى ده مهم قوي ندركه كويس قوي لان الحاجات ديت اما بتتوه احنا في حاجات ضخمه بتكبر قوي في قلوبنا بقى اصل انا بابا مات اصل انا مش عارف ايه اصل انا بي... انا هتجوز ازاي وانت فاكره ان اخواتك الاولانيين لما اتجوزوا كان بابا اللي مجوزهم اه يا عمو بابا اللي جاب عمو ايه ومش عمو ايه انت تايهه ومين اللي جوز بابا ومين اللي يسر لبابا ومين اللي يسر لماما ومين ومين ومين ومين خلوا يا جماعه توحيد الرزق ده يملا قلبكم وده هيتملي بكلمه الله اكبر الله اكبر دي سكينه بتذبح كل كبير وهم في قلبك اصل المدير قال لي والله طول ما انا حي عمرك ما هتشوفي ترقيه هو قال كلمته لكن الله هل الله سبحانه وتعالى أطلعك على الغيب أن هذا هو الأمر؟ لا يا جماعة الموضوع مختلف تماما أحد إخواني اتكلم عن الحج كتير قوي فبقول له ما شاء الله أنت عارف ما تتكلم عن الحج يعني أنت ما أنت مش شايف الدنيا مقفولة خالص الكلام ده العام الماضي بقول له الدنيا مقفولة قوي وأنت شايف إن الدنيا عاملين فيها إيه؟ قال لي هم أغلقوا الأبواب وهو لم يغلق الباب هم يا عم قفلوا الأبواب لكن هو سبحانه وتعالى ما أغلق الباب منذ متى وقد أغلق عليك بابه سبحان الله هذا الفتى سيحج هذا العام إن شاء الله هو الإنسان بيبقى قلبه كده بقى بتلاقي الدنيا بتبقى إيه وبيبقى شايف ربه أكبر الله أكبر من الحاجات اللي بتعملها زي ما هي بتفرحك وبتذبح كل حاجة في قلبك وهمية وبتديك السكينة من الحاجات الجميلة أوي إن هي بتضبط المشاعر مين يستاهل مشاعرك؟ مين يستاهل حياتك مين يستاهل حياتك مين يستاهل ضحكتك مين يستاهل بكائك مين يستاهل دمعك مين يستاهل ابتسامتك مين يستاهل دمك مين الله اكبر ربي اللي انا ضحي اضحك وابكى هو اللي يستحق فانت بتظبط مشاعرك خلي دايما مين اللي يبقى رقم واحد في حياتك ومين يبقى رقم عشرين بعد كده المعنى ده مهم قوي قوي كلمة برضه هي كلمة زي ما هي بتدينا المعاني دي هي كلمة بتفضح كل مخلوق وهمي في قلبك كل مخلوق احنا كلنا لابسين القناع كلنا أول كلمة اتربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء على الأرض هي كلمة تتعلق بخلق الإنسان أن الإنسان خلق من علق حقيقة المخلوقين عشان كده في المدثر قال لك وربك فكبر ليه؟ لأن المخلوق هيتفضح بالتكبير هو انت ناسي انك ايه يعني اخرك عنت بدايتك علقه يعني فانت تشوف الناس عباره عن علقه خلقها الله وكبرت فقاعده ايه ناسيه نفسها فالله اكبر دي بتذكرك تاني بفضيحتك بحجمك الحقيقي انت حجمك ايه عباره عن ايه يعني حيوان منوي كان تايه وسط 300 مليون حيوان منوي ماشيين في طريق ضخم جدا بيدوروا على اي بويضه يمسكوا فيها واحد كلهم يموتوا ما عدا واحد بس الواحد ده يدوبه يعني يلزق في البويضة ديت وتبدأ رحلة حياة حضرتك تيجي كان جنبك 300 مليون حد شبع كلهم ماتوا واختارك انت عشان انت تمسك في ايه في الحاجة دي وتيجي الله اعلم لو كان اللي جه الحيوان اللي جنبك اللي جه كنت انت هتبقى ايه وشكلك عامل ازاي ولا الحيوان اللي جنبك فانت عارف انك كنت ماشي في رحلة فيها 300 مليون واحد شبهك وكلهم اتضربوا بالنار كلهم ماتوا وانت اللي عديت يا عرفت بقى انت كنت فين كده وبتاع عشان كده انت عم تشوف صرصار ماشي في الشارع كده والناس قاعده عمال تدوس ولا نمله وكله بيدوس عليها تتخيل فرعون بقى بيبقى عامل حاجه زي كده وسط المخلوقات واقل من كده واحد عمال يقول انا ربكم الاعلى تخيل كده ان في مثلا صرصار ماشي كده في المطار وانت مستني الطياره وقاعد كده من تحت الليل امال يعدي من رجوله ويقول انا ربكم الاعلى كميه الاحتقار اللي الناس ممكن انها تضحك على السخافه والاست ايه واحتقار هذا المخلوق اللي قاعد ناسي نفسه ده فهو سبحان الله الله اكبر بترجعك تاني انك تشوف كل حاجه على حقيقتها عشان كده لكل بكل تكبيره لك صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه تاخد الصدقه دي لان التكبير بيزرع في قلبك معاني بتخلي قلبك اكثر من جبل احد ممتلئ اكبر من جبل احد معاني كبيره قوي عشان كده يا جماعه من الحاجات المهمه قوي اللي احنا محتاجينها ونهتم بيها وناخد بالنا منها ان احنا رقم واحد نهتم بالصلاه بقى لان التكبير قبل الصلاه واثناء الصلاه وبعد الصلاه التكبير قبل الصلاه في الاذان اربع مرات الله اكبر الله اكبر بتسمع في الاذان ليه قال لك بقى اما عشان الجهات الاربعه وبقى الناس اللي بيتكلموا في الاسرار واسرار التكبير والاذان يقول لك اصل انت حاجه من الاثنين لا مشغول بشهوات لا مشغول باسباب ان الاكل والشرب والتجاره والشغل والمذاكره او مشغول بنوم او مشغول بدين فيجي الله اكبر اربع مرات يقول لك يا اللي مشغول بالشهوه سيبك منها يا اللي مشغول باسباب سيب الله اكبر يا اللي نايم قوم الله اكبر يا اللي حتى بتدي درس علم ولا بتعمل اي عمل تطوعي سيب الله اكبر قبل الصلاه انت بتسمع الله اكبر واثناء الصلاه الله اكبر ست مرات كل ركعه ليه تكبيره الاحرام بتقول الله اكبر والله يا جماعه الواحد لما بيعيش المعنى ده بيفوق الله اكبر دي يا جماعه لان الصلاه لقاء مع الملك فكانك لما رايت الملك بقلبك واستحضرت المعنى ده كبرت ليه لانك انت اعظم شيء انت امامه الان فعشان كده ايه اللي بيجي يرفع ايده ده ويقول الله اكبر كان حط الدنيا نص الدنيا على الايد اليمين على ظهر كفه اليمين والنص الثاني على ظهر كفه الشمال وراح رامي ورا ظهره وقال الله اكبر بس دي بقى عاوزه ناس عايشه المعاني بقى وبعد الصلاه تكبر 33 مره قاعد بقى تعيش المعاني اللي احنا بنتكلم فيها دي بقى قاعد تتوه وسطيها من الحاجات اللي ينبغي انك تدرب نفسك عليها انك ما تسمع سماع النداء الله اكبر ينفعش تبقى معاك تليفون وتقول يا رب سبع دقايق بس انا ايه خمس دقايق كده مكالمه وبعدين هاجي عيب عيب انك ايه تظل المعنى ده يكون في قلبك لا كانه لا يعرفنا ولا نعرفه ابدا على طول اجهز خمس مرات التكبير بيربيك في الصلاه خمس مرات انك قلت يا رب انت اغلى واكبر شيء في حياتي ال ان, إن الله اكبر دي بتدربك عمليا انك تترك كل ما في ايدك عشان كده يا جماعه تاخدوا بالكم بقى من الجهر بالتكبير ان كان عبد الله بن عمر والصحابه مش بيتكسفوا ان هم الله اكبر فالنهارده الشباب اللي بيحب واحده ولا حاجه تلاقيه بقى ماشي في الجامعه ويروح قايل اللفظ ده وينادي عليها تقول له انت مجنون يقول لها ما عادي ما الناس يقولوا علينا مجنون ايه المشكله يعني فسبحان الله اهل الباطل مش مكسوفين ان هم يتكلموا في الباطل بتاعهم ويعلنوه طب وانتوا ليه ما تجهروش بالتكبير عادي جدا يعني ما الناس ماشيه في الشارع مشغله الاغاني وبتاع ايه المشكله ان تكون العربيه بتاعتك مشغل فيها تكبير مش هقول لك مزعج وتزعج الناس بس عادي جدا لو واحد مجرد بس بيعدي جنبك يسمع كده ولو حتى تكبير ان التكبير يكون في نغمه الموبايل بتاعتك ان التكبير يكون معاكي في المطبخ ان التكبير يكون في الشاشه عندكم في البيت خلوا الحياه املوا البيت بالتكبير انا مش بقول لك ازعج اللي جنبك وعلي الدنيا وحاول تشوشر على الناس لا بس اللي يقرب منك يسمع كده التكبير قاعد كده وسبحان الله التكبير ده حاجة جميلة جدا كل الناس بيحبوها وكل الناس أصحاب الفطرة بيحب يعني بيحبوا يسمعوا هذا الإيه الأمر يعني وأختم بمعنى المعنى ده ضروري جدا معنى في العشر نظل مستحضرينه ولا ننساه ان احنا في العصر محتاجين ان احنا نكثر من الاعمال الصالحه ونحاول بقدر الامكان نشد حيلنا شويه لان احنا صراعنا مع الشيطان الصراع يا جماعه الايه يعني المعركه واحده وهنكسب لا هو بيكسبك مره وانت بتكسبه مرات وهكذا فالصراع مع الشيطان صراع نقاط وليس ضربه قاضيه بعض الناس بيتعامل في المصارعه انت في المصارعه النهارده اي لعبه انت شفتها قبل كده اتنين بيصارعوا بعض ايه اللي بيحصل في سيجار في الاخر اللي بيكسب انت ان شاء الله هتكسب بس عادي ان ينالك شيء من اللكمات تاخد لك خبطه اتنين تلاته عادي انك تضعف مره واثنين وثلاثه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى باقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لكم ما تقعش في الفخ لان في ناس كتير جدا بيقعوا في الفخ غلابه اول ما يقع او يقصر خاصه في مواسم طاعه ولا يرتكب مشكله ولا حاجه يجي الشيطان يصطاده بقى يقول له انت انت ضعت لا يا جماعه طبيعه الصراع انك تنهزم في بعض الجولات هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى ودي مش دعوة إن احنا نكمل في المعاصي لكن دي بيان لطبيعتنا ده طبيعتنا احنا كبشر الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين للمتقين صفتهم إيه يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين الذين دي لهم مين تعود على من قبلهم والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم دي طبيعة الصراع معركة انهزم فيها عادي جدا إن أنا انهزمت في معركة أو اتنين المشكلة إنك تقف فيها أكبر مشكلة إنك ما تكملش الآية تكميل الآية ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فالمعنى ده مهم جدا ان احنا حياتنا مع الشيطان حياه فيها جولات فاوعى تقع او تقصر او تنشغل باي حاجه يعني فتروح واقف لا الطريق عادي جدا في هنات في الطريق اهم حاجه تظل مستمر نسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم ويجعل قلوبنا تعظمه وتكبره واجعلنا ممن يكبر الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار في السر والعلن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويشرفنا بشرف الإدلال عليه وتعريف الناس وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته